ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية مشاهدينا الكرام موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا يهم كل أسرة وكل بيت وكل زوج وكل زوجة وكل من هم مقبلين على الزواج هو الخلافات الزوجية والمشاكل النفسية والاجتماعية المرتبطة بهذه الخلافات وبالحياة الزوجية ضيفي وضيفكم اليوم الاستاذ الدكتور عبد الهادي عيسى استاذ الطب النفسي بكليه الطب جامعه الازهر الشريف مرحب بك يا دكتور اهلا بيك يا دكتور انور آه، دكتور عبد الهادي يمكن الموضوع موضوع مثير للاهتمام لدى الجميع آه، عايز حضرتك في البدايه توضح للساده المشاهدين آه، يعني في ناس كتير جدا آه، من المتزوجين وغير المتزوجين ما يفهموش ما هو معنى الزواج او ما المقصود بالزواج فعايزين في البدايه كده نمهد هذا المعنى حتى نصل الى توضيح هذه الخلافات وعلاجها
آه، بسم الله الرحمن الرحيم هو انت طرقت موضوع آه، يكاد يكون آه، جزء من حديث الساعة الداير هو الخلافات الزوجية وخصوصا آه، كما كتب وكما تعمل أبحاث قليلة يعني ليست كثيرة أنه نسبة الطلاق بدأت في ارتفاع غير عادي وبدأت آه، أسبابها تختلف عن الأسباب ال- اللي كنا بنسمعها من قبل يعني الأول كان آه، من أسباب الطلاق القوية هو ال- ال- الحالة المادية الحالة المادية والفقر والحاجة والعوز دلوقتي أصبح الأسباب تعددت بقت الحالة المادية مستريحة وفي نسبة طلاق نعم.
بقى, بقى نسبة الطلاق مرتفعة أكتر في السن الصغير ودي حاجة حاجة ما كانتش واردة خالص آه إنما هي في الأول والآخر هي عبارة عن نتيجة لمقدمات نعم خاطئة فبينتج عنا هذه النتيجة الخاطئة اللي هو إذا كان أبغض الحلال عند الله الطلاق فهو لا شك نتيجة ليست بالنتيجة المرجوة ولكن أحيانا بيبقى حل من الحلول صحيح.
آه، يعني ما فيهوش نقاش فنيجي من البداية المقدمات بقى إنك أنت كيفية تكوين أسرة آه، في فرق ما بين ان انا اكون اسره وبين اقيم علاقه مع اخرى. اقيم علاقه مع اخرى اي حد عادي يعملها، اي واحد عنده اعاقه ذهنيه ممكن يعمل، واحد ما عندهوش ضمير ما عنده اي حاجه يعني يعملها. انما اقامه اسره هذا الكيان الاجتماعي بقى. آه، بعظمته و- و- و- وقوته بيبقى لبنه او لبنه اساسيه من تكوين مجتمع. فعشان نكون مجتمع صح لازم تتكون اسره بطريقه صحيحه.
تمام الأسرة تتكون بطريقة صحيحة إزاي؟ إنك أنت بتجتهد وبتحاول تختار بطريقة آه، صحيحة تختار آه، آه، واحدة متدينة على حد علمك آه، واحدة آه، آه، متربية ببيت لحد ما آه، آه، مستقر نفسيا وهادئ نفسيا آه، واحدة لحد ما تكون آه، آه، آه، آه، اتعلمت في البيت أساسيات آه، آه، أساسيات الأسرة آه؟ فنيجي للتكوين الشخصي للبنت بقى ليه ليه انا بركز على البنت لانه دايما ال- المراه هي ال- الاحتواء وانا رايي الشخصي والراي العلمي انه المراه لو صلحت الاسره هتصلح صحيح الأسرة هتصلح عندها مقدرة آه، على الاحتواء أكثر من الرجل كتير جدا طبعا ده لا يعفي الرجال أنه لا شك فيهم أخطاء إنما ال- ال- البنت لما تيجي تتربى في البيت في أسرة مستقرة أب وأم مفيش بينهم خلافات آه، أب وأم بيربوها بقيم ومثل معينة إزاي تقدر تتحمل في بيتها ها؟ أب وأم بيربوها على حاجات إنه لما تيجي إزاي تقدر تتنازلي عن جزء في ذاتك عشان تشريكي آخر آه، آه، آه، معك الحياة إنه إزاي تقدري تضحي إنه إزاي تقدري تأجلي في في رغباتك اذا كانت غير متاحه زمان كان في ال في ال في ال في القرى والارياف او او ناس زمان بوجه عام كانوا دايما هم بيربوا البنت هم احيانا بتبقى شكلها فيها قسوه ولكن جوهرها هو دي كانت بتكون المجتمع يقولوا لها مثلا ايه ما تمليش بطنك قوي يعني عيب ان تقعد بعد ما الرجاله تاكل لغايه ما تخلص ال ال ال الناس كلها الاكل عيب ان هي تقعد حتى تاكل وهي آخر طفلة واحدة.
وهي صغيرة.
ليه؟ فتلاقي الام بتلقائيه شديده جدا افرض راحت اسره و و وكانت ظروفها ال- ال- المعيشيه على قد على قدها ازاي تقدر تتحمل ما هياش الفكره فكره الاكل نعم.
دلوقتي انا عدينا مرحله الاكل كل الناس بتاكل صحيح.
انما ازاي فكره انك انت تقدري تتحملي ها في سبيل انك انت تكوني اسره انما اللي بيحصل ايه بقى انه البنت للاسف الشديد آه، بتتربى بطريقه آه، الاب والام مش سائلين فيها تماما او الاب والام بيربوها بطريقه آه، آه، آه، غير صحيه او غير آه، صحيحه نفسيا وبالتالي بيودوها بيت جوزها بطريقه آه، اقرب الى ان هي رايحه عباره عن فسحه الفارس احلامها واللي هاخدها على آه، جناح يمامه ويطير بيها معرفش في ايه ويجيب لها ايه ويجيب لها ايه ويجيب لها ايه فتفاجأ بواقع مختلف تماما عما يدور في خيالها فبتنزل بقى هنا يبان جوهرها بقى يبان الجوهر انا لسه ما اتكلمش عن الرجاله مش معنى كده ان انا بهاجم الست يبان الجوهر بقى هنا انه ازاي اقدر انزل بدون ما اتذمر اللي بيحصل ايه بقى لما تيجي تتذمر اللي موجودين حول ال ال هذه الاسره كل واحد بيتدخل بطريقته المعينه كل واحد بيشبع رغبه شخصيه جواه صحيح.
ها؟ كل واحد يشبع عصبيه جواه ويبداوا يتدخلوا ويعقدوا الامور اكتر ها؟ قد تكون آه، امور صغيره تتحل بينهم وبين بعضهم سهله كل ال كل ال كل الاسر فيها خلافات ممكن تتحل بطريقه معينه صحيح.
وبالتالي بنلاقي اسره مفككه الولد بيتربى وسط اب وام مختلفين فده تتخيل هيطلع في المجتمع ازاي هيطلع حاجه من الاثنين يا اما كاره صوره الاب يا اما كاره صوره الام يا اما كاره المجتمع بوجه عام فبيطلع جزء يا اما مهزوز يا اما موسوس يا اما بارانويا عمال يشك في الناس كلها زي نظريات المؤامره والاضطهاد اللي احنا بنشوفها و و و يا اما بقى ياخد ايه يتقوقع حوالين نفسه اكتر يقول لك لا انا الافضل وانا الصح بالتالي د- داخلين في دايره مقفله وكما وكما قيل على ال على ال على ال على ال- المراه هو برضو نفس الكلام بيقال على الرجل ال- الولد الرجل ده طفل يا يتربى في حضر- اسره حضرتك يا دكتور عبد الهادي اتكلمت على جزئيه الاختيار الاختيار هيكون هنا من من قبل الاسره ولا من قبل ال- ال- الولد او البنت المقبل على الزواج لا انا رايي لازم الاثنين يشتركوا ليه لانه احيانا بنصدم بايه تيجي البنت تقول لك انا اخترت عريس ودي حريتي اه اي نعم عندك ده الواقع بتاع المجتمع.
الواقع بتاع المجتمع فبقول لها اي نعم انت حريتك انك تختار عريسك تماما حتى الاسلام ما اجبركيش انك انت حد يتجوزك غصب عنك انما لازم تفهمي انه المرحله العمريه اللي انت بتمر فيها غير كافيه فقط لا غير انك تخليك تقدري شايفه امور ممكن بابا وماما اللي عندهم خبره بالحياه شايفينها اكتر منك فانا دايما رايي انه لازم الاب والام يتدخلوا في الاختيار بطريقة مهذبة بطريقة ديمقراطية بطريقة ما فيهاش شد إنما لو اختلفوا في الآخر هاجي على نفسي كأب وهضغط عليها إن هي ما تختارش إلا اختياري أنا لأنه مفيش حد هيحبها غير الأب والأم صحيح أه؟ أنا بجتهد وبختار لها الصح ممكن أخطأ ممكن أغلط صحيح.
هي ونصيب بس عملت اللي عليا هي هي عملية- الوظائف المعرفية يعني لم تكتمل بعد اللي هي خبرات الحياة المتراكمة صحيح.
هي مش شايفة غير الجزء العاطفي وأي حاجة تحكم عليها بالناحية العاطفية فهو حكم فاشل طيب آه، دكتور عبد الهادي م- بالنسبه للمجتمع اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي بنلاقي ان في اختيارات تكون ناتجه عن البنت نفسها هي اللي اختارت واختيارات اخرى تكون الاسره هي اللي اختارت واختيارات تجتمع فيها ال- ال- اختيار ال- الاسره واختيار البنت او اختيار الولد والاسره مع بعض آه، يعني يعني هذه التقسيمات الثلاث ايهما يكون اقرب الى الانفصال والهدم في هذه البيوتات بعد ذلك هو هو لما عملوا شويه ابحاث علميه وتتبعوا الحالات اللي اتجوزت آه، آه، عن طريق العاطفه عن طريق اختياراتها هي واللي اتجوزت مع عن الاسره طريق الكورنيش عن طريق الكورنيش او هو في كرانيش كتير جدا جدا.
نعم.
او عن طريق بقى الوسطيه ما بين الاسره وما بين البنت التفاهم فلقوا انه افشل الزيجات اللي تمت عن طريق العاطفه حتى هي نفسها البنت لما تقعد معاها تقول لك أنا مش ممكن شفت انسان مختلف خالص ولا يا بنتي لانك انت ما كنتش شايفاه انت كنت شايفاه بالعاطفه فقط لا غير انما المنطق بقى انت ما كنتش شايفاه فيه مين المنطق بالنسبه لنا واحنا صغيرين الاب والام صحيح هذه هو خبرة الحياة هذا هو المنطق هذا الحكم على الأمور الجيد حاجات كتير جدا جدا يعني في حاجات مع بناتك أو أولادك لهم الحق أنك أنت تناقشهم وحاجات ليس لهم الحق في النقاش فيها وحاجات نتناقش سوا احنا الاثنين وحاجات أنا ما فهمش فيها بقى معاهم صحيح صح فإذا مسألة الاختيار الوسطي ما بين الحوار الدائم ما بين ال- ال- البنت أو الولد والأسرة هو ده اللي بينتج عنه قرار سليم أو أقرب للسليم آه، وما نعرفش بقى ال- الخيرة فين بعد كده إنما هذا هو القرار السليم لما تتبع له أنه الأسر الأكثر استقرارا اللي اتدخل فيها الاثنين فإذا اختيار الأسرة مع رغبات طبعا نحترمها رغبات الولد أو رغبات البنت و- ونقننها يعني عارف إيه الرغبات نقننها ها ونحجمها شويه يعني تطلع آه، بطريقه مقبوله الكلام اللي حضرتك بتقوله كمان يعني بيرتبط بالمنهج ال- المنهج الاسلامي يعني اللي اللي بيرتبط بالضوابط لا زواج الا بولي فده يعني آه، كلام واضح و- وصريح آه، لكن برضه يا دكتور عايز اتكلم على الجزئيه الاخرى وهي جزئيه ال- الشاب ده بالنسبه لل- للفتاه واختيارها وارتباطه باختيار الاسره لكن بالنسبه للشاب قد يكون متحيرا شيئا ما دلوقتي النهارده نلاقي الولد آه، اللي هو بي آه، يعني قد يكون بعيدا عن المنهج الاسلامي في في حاله الا انه مسلم في البطاقه لكن في الاخر ما بيجي يرتبط بالزوجه الان قد تكون له علاقات متعدده قبل الزواج لكن لما يجي يرتبط بالزوجه النهارده بيروح يدور على المنتقبه او الملتزمه او اللي اسرتها كذا وكذا وكذا رغم ان هو كان على خلاف ذلك فيما قبل ده كلام مهم جدا لانه لانه هنرجع برضه لاصل المشكله الولد اللي اتربى ده بطريقه ما فيهاش حوار ده رقم واحد آه، آه، ما فيهاش ما عندوش المقدره انه يقدر يتحاور مع اخر بدون ما يخسره ما عندوش المقدره انه يختلف مع اخر من غير ما يبقى هو وحش المهم بقى ما عندوش مقدره ان هو يفشل وما يخافش من الفشل ها فبيجي لما بيكبر بهذه الشخصيه ويروح يجي يختار بقى فبيبقى في حاله توهان يعني أشبه دلوقتي الشباب أنا عذرهم أشبه ما يسم... بسميها في الطب النفسي عندنا اضطراب أزم... أزمة الهوية أو ال identity طيب crisis آه، انا معايا اتصال ناخده ونرجع نتكلم عن هذا الاضطراب معايا ام احمد من القاهره السلام عليكم
عليكم السلام
اهلا يا ام احمد اتفضلي اتفضلي يا ام احمد طيب آه، اظن ال- الاتصال انفصل فيا دكتور ممكن حضرتك تكلمنا بقى عن اضطراب ازمه الهويه زي ما حضرتك قلت فأزمة الهوية الشاب أو ال- أو الفتاة آه، آه، بدأت في حالة توهان ما هو المثل والقيمة اللي قدامي اختلطت كل حاجة عندها اتلخبطت فبيجي يبحث إيه يعني الملجأ الوحيد بقى اللي بيبحثه الشاب بيرجع لربنا بس لما يرجع لربنا بطريقة شكلية فقط لا غير تبقى رجوعه بطريقة خاطئة ها آه، ال- الإسلام ده جوهر آه، ها؟
صحيح.
فيجي زي ما بتقول حضرتك كده لا انا اروح ادور على واحده منقبه طب تيجي تساله ليه دورت على واحده منقبه مع انك انت زي ما انت بتقول من اول ما طلعت لا لقيت بابا آه، ماما منقبه ولا هم ربوك تربيه اسلاميه وانت ما اعرفش بتدخن وانت ما اعرفش ايه ليه هل دي هدايه فعلا ولا انت بتبحث عن حاجه تحتمي فيها شكلا ها فنبدا نوعيه انه فعلا النقاب هذه ما فيهاش نقاش يعني ح- حاجه دينيه ما فيهاش نقاش صحيح.
انما تعالى عشان بعد كده تبقى انت بتف... تبقى مستبصر انت بتفكر صح ولا خطا لا انت بتضحك على نفسك انت بتروح لواحده منقبه عشان جوازها سهله جوازها سهله جدا جدا و... و... وغرر بيها انه صداقك هيبقى معرفش آه، آه، ايتين من القران الكلام ده كان زمان دلوقتي انت لا حافظ قران ولا تقدر تعمل بايتين القران اللي انت حافظهم ومحتاج اسره محتاج مصاريف محتاج شقه محتاج يبقى عندك وظيفه تشتغل عشان تكون اسره آه، اساسيه هي القصه قد تكون اقرب الى الغيره ان هو يعني عايز امراه يعني متدينه نيجي تكون في للجزء هذا الثاني ده اللي آه.
هننطق فيه بقى هل بقى ده تحت ضغط نفسي عندك انك انت شكاك موسوس ولا انت متدين فلازم يبقى صريح مع نفسه جدا الغالب لما بتلاقي حتى مع احترام المنقبات لما يتجوزوا ناس ملتحيين او او متدينين في مشاكل موجوده كتير جدا صحيح، جداً.
آه. ده مشاكل واقع كتير.
ملوش طب يا علاج.
جماعه امال احنا نعمل ايه بقى فتعالوا خلينا نقعد ونتكلم بهدوء ها؟ يعني كلنا لا شك فينا خطا صحيح.
دي, دي مش عايزه نقاش احنا كبشر فينا خطا تعالى قول لي انت مخطئ وتعالى خلينا نتكلم واحد انما ما تاخدكش بقى العزه بالاثم وكل واحد ينسحب في ناحيه وخلاص وال وال وال وال والامور وقفت على كده ها؟ ف- فمره تانية بنقول يا جماعه الكلام في الاسره ده كلام خطير جدا جدا الاسره هي اساس المجتمع ها؟ ما نجيش نكون حاجات متكسره وبعد كده نطالب زي ما انت شايف المجتمع بتاعنا عامل ايه ده نتاج ايه نتاج اسر مفككه صحيح.
نتاج خلافات زوجيه موجوده في البيت خلافات من اب وام اب مش موجود في البيت ما بيشوفش اولاده ام يعني مضغوطه آه، بطريقه غير معينه فبتطلع كل غلها على على على على اولادها اب بيطلع العدوانيه اللي مش قادر يحصل على حقوقه في ال- في, ال- في في العمل المجتمع أو في ال- في آه.
في المجتمع سواء على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي فبيطلع عينه كل غله على آه، الزوجة في يفرغه على اولاده يحس بقيمته كراجل في البيت فبيط... دي مشكله يا جماعه الموضوع مش كده خالص الموضوع لا ينفصل لابد انه اللي هيتناقش ويعمل حوار هنا ما بنقعدش نقعد قعدات آه، آه، زي ما بيقولوا بالمعنى البلدي طق حنك احنا عاوزين نقعد ونحط اساسيات لل... لل- طيب للإصلاح.
آه، اسمح لي يا دكتور نستقبل اتصال اخر الاخت ساره من الاسكندريه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك آه، اختي الكريمه ازي اتفضلي حضرتك فندم؟
اهلا بيك اتفضلي آه والله أنا كنت عايزة بس أدخل بمشاركة في البرنامج بالنسبة لموضوع الاختيار اتفضل أم، انا يعني متزوجه يعني حاليا حديث الزواج يعني ما بقاليش حوالي 8 شهور او 9 شهور نعم أه، لما تزوجت يعني كان والدي والدتي أم، يعني كان في نوع من الاجبار على ان انا اتزوج ال- الشخص ده بشكل شديد جدا يعني مم.
آه، المهم ان انا آه، كان ال- الحاجات اللي انا كنت حطاها ان هو الشخص يكون ملتزم ان هو يكون آه، كويس في الاخلاق ان هو يكون قريب من ربنا ويقربني انا من ربنا ان انا خلاص يعني آه، ختمت القران والحاجات دي كلها فكنت عايزه حد بنفس ال- المواصفات اهلي كانوا شايفين بس ان هو الشخص يكون الامكانيات كويسه يعني هنعيش بطريقه كويسه بعد كده مم.
وان هو يعرفوا والده ووالدته وخلاص على كده يعني قابلتني مشاكل كتير جدا في حتة الالتزام لكن الواحد دايما يعني لجأ لربنا في ال- في الموضوع ده كله فانا بدات ان انا يعني انا ما كانش قدامي اي حاجه غير ان انا ادعي ربنا ان يا ربنا ييسر كل الحاجات دي فدخلت في معوقات كتيره جدا الشخص ده كان غير ملتزم تماما حضرتك نعم.
يعني حضرتك لا تتخيل كان غير ملتزم تماما بدات ان انا ادعي ربنا ان انا قلت يعني دعوه واحده ان انا قلت يا رب انا م- ما يعني انا اعتراضي كله على ان الشخص غير ملتزم ف و- والدنيا كلها واقفه ضدي وانا مش عارفه اعمل ايه مم.
أم، ولا زال برضو الموضوع ان هم مصممين جدا ان انا اتزوج الشخص ده بس يعني اقسم لحضرتك بالله ان اللي هيفوض الامر ده لله وحده بثقه كامله جدا ربنا فعلا مش هيسيبه يعني انا عايزه اقول لحضرتك دلوقتي ان انا تزوجت الشخص ده الشخص ده يعني بقى ملتزم بدرجه ما كبيره شاء الله.
جدا بقى معدل الالتزام بتاعه سريع جدا وبيعلى ما شاء بشكل الله.
كبير قوي آه، بقى يعني هو كمان اللي بيقربني من ربنا اكتر واكتر ما شاء الله، ما شاء الله.
بقى آم، عايزه اقول لحضرتك انا بقيت عايشه في اسعد حياه يعني الله.
بقيت فعلا مش حاسه ان انا طيب يا اخت ساره يعني ما شاء الله من الواضح ان حضرتك نموذج ناجح ما شاء الله وموفق لكن برضه هنشوف تعقيب الدكتور على هذا ال- الامر ان شاء الله شكرا يا اخت ساره شكرا آه، دكتور يعني طبعا كان فيه ال- الجانب الاخر هو اجبار الاب والام على البنت في اختيار ال- الزوجه في اختيار الزوج الولد ما كانش ملتزم او الزوج ما كانش ملتزم بالصوره الكامله زي ما كانت آه، البنت آه، يعني نفس اللي عايزه تكون في نفس المواصفات يعني وحافظ القران كامل زي ما هي حافظه او ما شابه آه، فطبعا دلوقتي هي عملت آه، يعني غسيل وعملت له تغيير فبقى دلوقتي ما شاء الله انسان اخر فهل حضرتك ليك تعقيب على هذا الامر؟
اه ما هو ده حضرتك ال- يعني جزء من المشاكل اللي احنا بنشوفها يعني آه، شفت الاب والام شايفين بطريقه آه، اكثر عمقا من البنت شويه نعم.
البنت كانت رافضه او كانت على الاقل متردده لكن إنه- انا عايز اوصل لنقطه معينه في هذه الحاله انا, أنا يعني بتكلم في هذه هذه ممكن الحالة.
تكون حاله استثنائيه أيوة، أنا- لا، لكن لا، هل بالعكس، ده أنا الاجبار بتكلم- صحيح في في مثل هذه الحالات ما انا بقول لحضرتك الاب والام شايفينها بطريقه اعمق شويه ها وهي كانت شايفاها بطريقه اضيق شويه اضيق من منظور شخصي بحت ان هي ملتزمه بطريقه معينه فعايزه الاخر يبقى ملتزم بطريقه معينه اخرى لان الاسلام ما بيقولش كده يعني ممكن ربنا يهدي بيك واحد غير ملتزم افضل لك ألف مره انك أنت تاخد واحد ملتزم آه، صحيح، ويطلع ما شاء عيب.
الله، نعم.
وبالتالي التزام الولد او هو في ملتزم جوزها- بيطلع العين ها؟
في ملتزم بيطلع العين ما هو الم- الملتزم هو ملتزم ما الصورة ما هو خلاص الملتزم ده ما أكيد.
كملناش الجمل اللي بعدها آه، بقى صحيح.
ايوه ملتزم الصورة نعم.
فهن أنا مش مش هنقول بوكي نعم طيب إنما اخد ملتزم اتصال ونرجع تاني طيب.
آه، معايا الاخ عمر من القاهره السلام عليكم اخ عمر
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا اخ عمر بقول لحضرتك ايه معلش انا هي مشكلة مش بالنسبة لي انا ي- يا ريت تعلي الصوت شويه يا اخ عمر بقول لحضرتك يعني المشكلة مش بالنسبة لي انا آه، اتفضل المشكلة بالنسبة لأخت زوجتي
ايوه هي بس حضرتك هو احنا طبعا ايه يعني احنا وديناها لدكاترة نفسيين كتير نعم خدت في حضرتك بس هي فيها مشكلة ان هي ال- ال- البيئة اللي هي عايشة فيها في بيت زوجها يعني زوجها ربنا يعافي الناس كلها يا رب انسان كياد شوية ماله دايماً بيقعد يجيب كياد مم.
اه طيب وفي نفس الوقت آه، آه، آه، في بيت والدتها المفروض ان هم مثلا يشيلوها او يرعوها عندهم حته لا مبالاه في ال- في الشيل و- يعني م- مش عايزين يتعاونوا معاها مش عايزين عندهم حته ايه خلاص جوزوها رموها وانتهت هي مشكلتها ان هي انسانه ملتزمه وكويسه وكل حاجه ده ده, ده بالنسبه لاهلها هي اللي, اللي عندهم لا مبالاه آه، اهلها هي عندهم لا مبالاه وزوجها عنده لا مبالاه اه فهي حضرتك حضرتك عارف المريض النفسي ممكن يقول كلام ويعني يتكلم في حاجات ما يعني تمس يعني ط- طيب ايه إيه المشاكل النفسيه اللي عندها دلوقتي يا اخ عمر ان هي مثلا حضرتك بتتخيل مثلا ان هي ناس بتخش في دولاب وتطلع من دولاب آه.
وتروح راحت ال- المنيا ورجعت من المنيا يعني آه.
هي بتعيش في هي وهي قاعده مكانها طبعا يعني مم، مم.
بس فهي المشكله ان إن دلوقتي احنا مش انا انا نفسي بقى انا واحد من الناس هي صعبان عليا بس للاسف الشديد انا اتكلمت مع مع حماية وحماتي قبل كده ان هم يشيلوها آه، رافضين فكره ان هم يشيلوها او يرعوها مم.
وبعدين في بيت جوزها جوزها ما بيسالش فيها ما بيديهاش العلاج بانتظام طيب، بترجع أظن كده للهلاوس الصورة واضحة.
تاني طب.
فانا مش عارف اعمل ايه طيب الصورة واضحة أخ عمر إن شاء الله الدكتور هيجاوبك شكرا آه، هو هو هو دي جزئيه طبعا طبعا مشكله تانية يعني احنا بس كنت قبل قبل آه، ما في نروح الجزئية لل- بتاعت الإجبار على جزئيه الزواج.
الكبار ف- فالاب والام شايفين بطريقه اعمق كتير جدا من البنت البنت كانت شايفه بطريقه محدوده طبقا لحاجات شخصيه جواها وكانت نظرتها لا شك فيها جزء عاطفي يعني برغم ان هي عارفه ان هو غير ملتزم وهي دلوقتي كبيره وكانت تقدر ترفض باباها ومامتها وانت شايف دلوقتي سهل جدا الاب والام يترفضوا بطريقه غير عاديه يعني فالبنت ربنا وفقها يمكن عشان هي كويسه ويمكن هي كمان فيها طاعة يعني أطاعت الأب والأم فعشان كده ربنا أكرمها بزوج هو هنفترض هي ما قالتش انا آه، ضعيفه صحيح.
بس ربنا كرمها لا شك انه طلع الراجل شاف سلوكياتها هي كويسه بدا هو يتحسن سبحان الله.
ما هو هو ده اللي بنعمله انك انت عشان تحسن واحد لابد انك انت تبقى سلوكياتك كويسه عشان تتحسن ها يعني انا دلوقتي لما اجي ابيع واشتري لواحد وابقى صادق هعلم اللي قدام ده لازم يبقى صادق في يوم من الايام لازم مش عايز نقاش انما شكليا بقى وما اعرفش ايه وعشان ده مش ملتحي وعشان ده لابس ايه حواديت التانية دي يعني لا مجال للكلام فيها او ما نقدرش نفتي فيها احنا نفتي فيها ال- آه، علماء الدعاء، الدين نعم.
المتخصصين آه، فانا شايف انه الاختياريه اللي احنا نرجع لها تاني انه الاب والام يحترم رايهم تماما في تكوين الاسره ها؟ ده الاب والام يحترموا تماما رايهم اقوى من راي البنت او الولد وبعد كده هيحسوا بها بعدين بعد سنتين ثلاثة أربعة تفضل تدعي لباباها ومامتها لأنه مفيش حد هيحبها أكتر من الأب والأم صحيح لا جوزها هيحبها اكتر من باباها ومامتها ولا صاحبتها هتحبها اكتر من باباها ومامتها هم هيحبوها صحيح.
فاذا حتى لو اخطاوا في الاختيار على حسن نيه شديد اجتهدوا عشان يختاروا لبنتهم عريس كويس واخطاوا في الاختيار ما هياش لكن احنا نهاية برضو بالعكس.
عايزين نقول للاب والام ان يعني الدين ده يكون في مقدمه هذه الامور ما يكونش لازم، الامكانيات الماديه لازم.
بس هو قالوا- قالوا فص- فص- يعني فرق عايزين نقول بذات ان ده الدين.
برضو مش منهج الدين.
سليم ولا لا إيه لا رأيك؟
تماما المتدين اللي يعرف ربنا حقا لا يمكن هيظلم لا يمكن هيبخسها حقها لا يمكن هيعتدي عليها حتى لو اختلف معاها وهيوديها بيت اهلها يطلعها طلعها بالحسنى كل ده للمتدين الحق نعم.
تماما طول عمره الراجل عندما اعتدى على مراته قولا لفظا او معنى ها بدون سبب لا يصلح انه يكمل معها الحياه بس نعم آه، طيب اخونا عمر بقى والمشكله بتاعت اخت زوجته آه، المشكله اللي عندها اللي هي بتجيلها تخيلات وهميه مثلا دي, دي بسبب بناء على اختلافات. آه.
كلام الاخ عمر يا دكتور انور يعني مع احترامي لل- للمريضه اللي انا ما سمعتهاش عشان ما شخصهاش واضح انه م- من خلال كلامه فقط لا غير عندها مرض عقلي فالمرض العقلي بيبقى مرفوض تماما من المجتمع فما بالك من الحما وال وال وال وال وابو الزوج فبيشوفوا يعني بيظلموها فعلا جدا مع انه دلوقتي المساله بقت اخف كتير جدا يا دكتور انور حتى الامراض العقليه بتتعالج وبترجع لطبيعتها وبتخلف ده, ده في ناس ستات حوامل بياخدوا علاج للمرض العقلي وبيخلفوا وبيعيشوا حياتهم لحد ما اقرب الى السواء فلازم أن اناشد الحما والبتاع ده يعني اتقوا الله في هذه المريضه لان هم ممكن يمرضوا زيها صحيح ممكن جدا يمرضوا زيها ده واهلها وبالعكس، كمان يعني هو كمان قال لي ابوها وامها ممكن يكونوا كمان يعني عندهم اللامبالاه من من رفضنا حيث لان العلاج.
ده آه.
الوصمه الاجتماعيه عين المرض النفسي وده هتبقى مساعده ليها ان هي تتحسن بسرعه يعني لما ندي علاج والاهل متقبلينها وبيساعدوها تتحسن بطريقه غير عاديه حتى الامراض العقليه الشديده بتتحسن فلازم تتعرض طبعا على طبيب وتتعالج ويقعد مع الاب والام ويقعد مع الحما والزوج و- ويفهمهم بهدوء آه، دكتور كيف نقدر هذا ال- الميثاق الغليظ اللي هو آه، الزواج وال- وهذا الارتباط الوثيق هذا الرباط المقدس يا جماعة ما يتخدش بتهريج مش بكلمة الولد كبر هنجوزه أروح أختار له واحدة واسيبه وارميه وخلاص هذا رباط مقدس اساسي المجتمع لو ما اخترناش بطريقه صحيحه واجتهدنا ان احنا نكون اسر سليمه زي ما انت شايف حال المجتمع ها؟
صحيح.
آه، آه، في الغرب مع مع احترامي طبعا لارائهم وما اعرفش ايه انما لما يجي يكون اسره بيكونها متاخر او او قوي يعني يقول لك لسه انا لم انضج بعد ان انا اكون اسره طبعا مش دعوه للتاخير في الزواج ها لانه احنا ما نجيش نربي بطريقه طفوليه لغايه ما يبقى عنده 22 سنه وانا مربيه ان هو طفل واطلب منه انه يبقى راجل مره واحده ويكون اسره ازاي هتيجي لا يمكن
حضرتك يا دكتور اتكلمت على جزئيه الاختيار ويعني اظن العمليه بقى عمليه الاختيار بقت واضحه بالنسبه لمشاهدينا وعلى اي اساس يكون ال- الاختيار الزوج او الزوجه لكن في جزئيه تانية عايز اتكلم فيها بعد هذا ال- ال- ال- الزوج بعد هذا ال- الزواج في جزئيه تانية عايز أكمل- اتكلم فيها وهي تحمل ال- الزوج للمسؤوليه او مسؤوليه الزواج فعايز حضرتك توضح هذه النقطه ما هو احنا لسه بنتكلم يعني تحمل المسؤوليه ده نتاج لايه؟ ان انا اربي راجل من البدايه ها يعني وبعد مرتبط كده أيضاً أكون بالأسرة أسرة.
وهو في البيت.
بالظبط ما اجيش عامله كطفل لغايه الولد ما يتخرج وماما بتديه المصروف وبعد كده سيادته عشان افرح بيه اجيب له بونبونه اللي هي عروسه واجوزه عشان عندي شقه وعشان باباه ما اعرفش ممكن يساعده بالدخل هذا كلام خاطئ تماما احنا بنهرج وبنزود المشكله مشكله يعني الاب لما يساعد ابنه بعد ما يتجوز ده غلط ايوه اساعده امتى اساعده في الاول خليه يعتمد على نفسه في الاول ازاي يقدر يجيب فلوس ازاي يقدر لما يبقى عنده اسره يصرف عليها اي نعم قد تكون ظروفنا الماديه صعبه اقدر اساعدك بس اساعدك امتى بقى اساعدك من غير ما تحس لما تروح تشتغل و و و وتشتغل الشغل اللي هو متعب وتجيب مثلا 300 400 جنيه في الشهر اقدر اساعدك ب 300 400 زيهم مفيش مشكله عندي خالص تمام اسمح لي يا دكتور باتصال مع الاخ عمر من الشرقيه السلام عليكم السلام عليكم اهلا يا اخ عمر وعليكم السلام اتفضل ورحمه الله ازي حضرتك ممكن أهلا.
اكلم دكتور من فضلك معاك ان اتفضل شاء يا الله أخ يا عمر أخي.
أه بقول لحضرتك انا عندي مشكله اخويا عنده حاجه اسمها اضطراب في التفكير مم.
تمام فكنت كشفت له وكده فعنده حاجه اسمها اضطراب في التفكير أيوة.
فالطريقه اللي انا ممكن اسهل ان انا اعالجه يعني ان انا اساعد في علاجه أه، عنده آه، اخ عمر عنده هلاوس ولا ضلالات ولا حاجه لا هو يعني ال- نعم بيجي له هلاوس يعني بيس... بيشوف حاجات بيسمع اصوات بتكلمه لا هي كانت مره واحده ان هو اتهيأ له ان النور بيطفي وبينور والكلام ده كله ده قبل ما ان انا اتعامل معاه بعلاج يعني هل هل احيانا بيقول لكم انه حد بيتجسس عليا حد عاوز ياذيني حد بيراقبني لا لا لا لا ما مفيش.
وصلناش لحاجه كده عمره لا، كام خالص.
سنه آه، 20 سنة 20 سنه بيدرس اه اه في معهد في معهد ناجح في الدراسه ولا بدا يتدهور دراسيا لا آه، دراسيا آه، يعني هو هو متوسط آه، ك- كدراسة يعني يعني من ما ف- البداية ما- يعني.
ما حصلش نش- تدهور.
نش- نعم ما حصلش تدهور دراسي لا لا لا ما فيش تدهور دراسي لا اهتمامه بنفسه وباللي حواليه المجتمع بيقيم علاقات اجتماعيه بيتكلم مع الناس ولا منعزل لا لا لا بيتكلم حب على فكرة عنده الحماسة ان هو يعمل الحاجة دي ويعمل الكلام ده كله بس احيانا بتيجي له لحظة مثلا ايه بتحس ان هو إيه يعني دي مثلا تقريبا كل 20 يوم تقريبا في فترة العلاج دي ان هو مثلا ايه إيه، ما ما يعرفش مثلا دي ان دي اخته واخد بال حضرتك ازاي إيه، ازاي ما يعرفش ان اخته يعني يحصل له حاله توهان اه يا بيتخيل ان مثلا ممكن تبقى واحدة زي خطيبته ك- كده يعني كل 20 يوم إيه، ت- يعني تقريبا هي دي ما اتكررتش غير مرة قبل العلاج وتاني مرة بعد العلاج بتفضل فتره قد ايه لا ده ما فيش هي ممكن ما بتوصلش القصة عشر دقايق مثلا ان ان مبادئ حياته منتظمه ما فيهاش طبيعية مشكله جدا جدا طبيعي معاه طبيعي جدا ما فيش أي مشكلة في أي حاجة خالص طب هو بياخد علاج ليه آه، بياخد علاج عشان الت- آه، اضطراب في التفكير دي بياخد ابر شهريا ولا كل اسبوعين ولا لا لا هو بياخد حبوب حبوب فقط لا اه طيب حاضر يا اخ طيب، عمر ماشي يا خان ماشي يا فندم اشكرك شكرا.
شكرا يا دكتور آه، طبعا الحاله اللي معانا يمكن خارجه عن موضوع الحلقه بالظبط، لكن ان شاء الله هنجاوبها عشان لو في آه، حضرتك تقول له آه، يعمل ايه يا دكتور هو هو هو واضح ان الدكتور طبعا شا- شاف حاجه احنا ما- احنا ما شفناهاش انما بناء على كلامه اللي بيتكلمه انا مش شايف فيها اضطراب في التفكير ولا حاجه آه، كونه بيجي 10 دقايق انه دي مش اختي او حاجه زي كده لا تعني شيء بالنسبه لنا آه انما لا شك يعني الدكتور ده اللي مش مش شافها ممكن يكون في خطوره على ما انا بقول الأخت، لحضرتك آه.
لا شك الدكتور اللي شافها وقرر يكتب له علاج وقال له الترقص تشخيص اضطراب في التفكير ده مصيبه كبير مش هيقولها بسهوله يعني مش- دي نعم، امانه صحيح.
مش آه، هيقولها محتاجة بسهولة.
ت- طبعا فحص محتاج انه يعني يقعد لل- مع العيان مره واثنين وثلاثه لكن انت هتدي له بصمه او وصمه انه عنده اضطراب في التفكير فيعني ارجو ان هو ي- يتابع مع الدكتور مع احترامي ليه يشوفه و, و...
طيب.
بناء آه، على كلامه ما اقدرش اقول ان هو عنده اضطراب في التفكير تمام دكتور عبد الهادي نرجع للجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها وهي جزئيه مساعده الاب للابن بعد ال- ال- الزواج انت حضرتك قلت لما بيكون مثلا بيعمل عمل شاق جدا وتكون الظروف الماديه آه، يعني غير متاحه او امكانيات هذا العمل ما بتقدر ما بيقدرش يقوم بيها في مثل هذه الحالات ممكن الاب يساعد الابن ايوه اجتهد واحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وبعد كده ساعدك لان هو عارف الاب عارف تماما ان فلوسه هي لابنه صحيح ولكن عشان اكون راجل واخليه عنده ثقه في مع- مع مراته واولاده لازم ان هو يجتهد ويجيب اي نعم اساعد مفيش مشكله خالص يعني لما اب يساعد ابنه ده الشيء الطبيعي انما اللي بيحصل ايه بقى انه نتيجه لنظام التربيه بتاعتنا و و و واحنا من البدايه ب- بقينا مبسوطين جدا ان الاولاد معتمدين علينا اعتماد كلي ويا بابا هات وبابا اللي بيقول لي وبابا اللي بيفكر لي وبابا اللي يقنعني وبابا ما اعرفش ايه فيجي مش معقول لما اجي اجوزه فالولد اتبرمج تماما انه في واحد معتمد عليه هيدفع لي كل حاجه هيجوزني ويجيب لي شقه وهيصرف عليا فبيحصل عنده تبلد في المشاعر تماما فزي ما انت عودتني ان انا عمال اخد اخد وما عملتنيش راجل لا ما تجيش دلوقتي وتسيبني صحيح اذا طيب.
الخطا من ناحيتين دكتور هناك من الاباء من يعني بياخدوا بايد ابنائهم بيخلوهم يعملوا حتى من في المرحله الاعداديه يعني في فتره الاجازه او ما شابه بيخلي الولد يشتغل في هذه المرحله ويعتمد على نفسه بحيث ان هو يجيب قرش فهل انت بتؤيد هذا ام ضد هذا؟
هذا ده كلام صحيح طبعا في التربية مش عايز نقاش يعني لو وصل ال ال ال ال الولد عنده 18 سنة وما اشتغلش وت- وت- واتعلم يعني ايه ازاي يتجاب قرش وازاي يتعب وازاي يعمل لنفسه كيان ده لا يمكن ينفع في حياته لا يمكن بحال من الاحوال هينفع في حياته او على الاقل عشان ما نبقاش متطرفين هيبقى تعبان في حياته شويه انما الاب اللي بيحصل ايه قعد عنده ثلاث عيال في البيت كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله اللي بيحط جل على راسه واللي بيلعب رياضه واللي ما اعرفش ايه ومع ذلك مش راضي يخليهم يشتغلوا ويقول لك ليه شوف بقى عشان ارضاء الحاجات الشخصيه بتاعتنا يقول لك لا الناس هتقول عليا ايه انا اروح اشغل ابني البنزينه بيشغل ابني، آه.
عشان ترضي غرورك انت الشخصي تضيع الولد دي امانه الاسره امانه ربيه كويس وديه بنزينه يشتغل وديه عند واحد غلس جدا قول له شد عليه يا ده انت يعني للدرجه دي؟
تماما دي اللي هتقومه تقومه ده يطلع منتظم تماما يقدر يتحمل مسؤوليته يقدر يتحمل شظف العيش زي ما احنا بنقول يقدر ما يثورش بسرعه يقدر ما يبقاش مدلل يقدر يبقى معتمد على ذاته لانه اللي بنشوفه ده دي مصيبه يعني دي مصيبه واللي بيغيظ فين بقى يجي الاب والام بقى يا دكتور انور يجيبوا لك الولد زي الفل ولد رياضي وحاطط الجل على شعره ولابس افخم الثياب يقول لك شوف لنا الواد ده اتجنن لا يا جماعه الواد مش مجنون تعالوا الخطا فيكم كلكم اذا اشتكى منه عضو تداعى تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى هذه هي الاسره لو فيها خلل يبقى الخلل في الاسره كلها تعال انت بقى ربيته ازاي بقى تعال يا ام بتعاملي معاها ازاي صحيح تلاقي المساله في الاخر خالص اقول لهم اطلع انت بره خلينا اعالج بابا وماما بقى تمام اسمح لي يا دكتور معايا اتصال ام عمر من القاهره السلام عليكم السلام عليكم مش عارف ايه موضوع ورحمة عمر الله.
معانا النهارده ممكن اكلم اتفضلي الدكتور اهلا اتفضلي بيك يا ام عمر اتفضلي ربنا يبارك فيكم يا رب اتفضلي آه، معايا معايا بنت بنتي وولدين نعم معايا ابن عنده 20 سنه نعم طبعا بيصلي بال- بالغصب مم.
وفي نفس الوقت يعني بالنسبه ليه مش عايز يحط ايده ويساعد نفسه ولا يساعد والده في ان هو يكون له حياته وكده وما بيقبلش مني اي نصيحه اه ومعايا بنتي التانية طبعا بتحب الضحك والهزار فالناس بت يعني وهي ط- يعني من النوع اللي هي مش زي البنات مثلا آه، تحط مكياج ولا تغير في منظرها لبسها طبيعي جدا عادي و... وما بتطلعش ولا بتروحش عند حد فالناس بتتكلم تقول لك ايه ده عبيطه اه
طب ام عمر انت امتى لفت نظرك ابنك و- وبنتك بهذه الطريقه ام عمر اه انا معايا معاك.
حضرتك آه، إم- معايا.
امتى لفتوا نظرك معايا لما كبروا؟
آه.
آه.
طبعا كل ما اقول له هات اعمل حاجه يقول لي انا تعبان وبره ما شاء الله الاقيه كويس لما اكون واقف مع اصحابه او حد عازمه على فرح او على اي حاجه في الشغل ابص الاقيه اجي اقوم له الشغل الصبح آه، يروح الشغل عادي وكل ما يجي له اي رزق او اي حاجه يعني مش عايز يحط يعني كل حاجه مش مبينها طب ام عمر هل هل هل انت بامانه يعني ربيتيه من البدايه انه ازاي آه، حاجته ان هو يقوم يعملها لوحده لحد ما يحاول وانت تساعديه فقط لا غير ولا انت كنت بتلبي له كل لا انا اللي طلباته كنت ما- بلبي له كل حاجته طيب وهو ده هو ده نتاج حسن النيه بتاعت حضرتك انك انت كنت بتلبي له كل طلباته فجاي دلوقتي طبعا مستكين يعني مش معقول تيجي مره وتسيبيني خالص فاحنا بنقول يا ام عمر يعني طب ان شاء الله ربنا هيهدهولك ان شاء الله آه، الدكتور هيوضح لك بالظبط.
بالتفصيل الحالي احنا ايه يا ام عمر احنا بنرجع برضو لنظام التربيه من الاول بس خلاص احنا دلوقتي لا يجدي البكاء على اللبن المسكوب احنا دلوقتي هنا والان زي ما بيقولوا آه بنقول لك انك انت تحاولي بقدر الامكان يا ام عمر انه آه آه، تفطميه منك شويه بقى ها ما تستمتعيش ان هم لازقين فيكي جدا لغايه ما يبدا يعتمد على لكن نفسه ده ينفع في لحد السن ما.
اللي- اللي هو ممكن 20 سنة؟
طبعا طبعا ممكن محاولة مع المحاولة مع المثابرة هينفع ولازم أن الأب والأم يقعدوا مع بعض ويتفقوا على حاجة معينة لأنه بيحصل إيه بقى الأم أحيانا بتشد من ناحية الأب عشان يحتوي الأولاد ياخدهم ناحيته ها الأم تمنع حاجة الأب يجيبها الأب يمنع حاجة الأم تجيبها ده نتاج لخلافات ما بين الأب وده والأم.
ممكن ياثر عليه يا دكتور في علاقاته الزوجيه بعد كده هي هي- هيقلدهم طبعا هيبقى اناني ها هيحاول يجذب الاخر ياخد اخر آآ آآ آآ على حساب مصلحه شخص تاني هيبقى شخصيه لا يمكن يعني صحيح.
صح طيب يا ام احنا عمر هنتكلم برضو عن ال- البنت ولكن معانا اتصال آه، معايا زين العابدين من هنا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله.
اهلا بيك يا اخي اتفضل
آه، معايا اخويا كان في كليه حقوق آه، يا ريت تعلي صوتك يا اخ زين ماشي. كان معايا اخويا في كليه الحقوق انا نعم آه، بعد كده جاء في سنه اولى هو فنجح بعد كده جاء في سنه ثانيه فما ما رضيش يقعد في الامتحانات يعني امم ساب الامتحانات اه فهو يعني الحاله دي من آه، سبع سنين ولا حاجه
اه ساب- فجاته حاله نفسيه طيب ساب الامتحانات فجاه من غير ما تلاحظوا عليه حاجه ولا ما لو كنتوش قبل واخدين الامتحانات بالكم ما- ما كانش عليه حاجه كان كويس يعني خالص بيلخبط في الكلام بيقول كلام مش مظبوط بيكلم نفسه بيسمع اصوات
آه، حال-
نعم
حاليا هو عنده يعني آه، بيقول في ناس بتمشي وراه عايزه تقتله في ناس بالظبط.
بتتجسس وراه وكذا مره يعني حاول ان هو ينتحر يعني رمى نفسه من البلكونه اتحجز في مستشفيات وديتوه لاطباء نفسيين
نعم وديتوه لاطباء نفسيين عرضتوه على طبيب نفسي اه ود- ما سمنوش يعني وديناه لكذا دكاتره يعني حاليا هو قاعد بياخد علاج بس هو ال- العلاج مش بيرضى ياخد هل اتحجز في مستشفى طيب طيب يعني هو بره الموضوع زي ما قلت حضرتك برضه تمام دكتور احنا انور بس برضو قبل ما نجاوب نتكلم على جزئيه ال- بالظبط.
البنت اللي هي بنت اختنا ام عمر آه، والمشكله اللي عندها برضو يعني هي بتقول ان انت بتحب الضحك والهزار مش عارف هل ده مع اي حد ما هو هو ده آه.
اللي بنشوفه يا دكتور انور يعني هي عودتهم على كده ومستمتعه بيهم وجت في فتره من الفترات بدات بقى ايه لا ما ينفعش الكلام ده فما ينفعش 20 سنه وانت مربياهم بطريقه معينه وتيجي مره واحده عشان تقلبي عليهم انما بنقول لك زي ما انت اخطات في التربيه بحسن نيه ها اقعدوا وحد متخصص يوعيكوا ازاي تتعاملوا مع الولد والبنت في هذه المرحله العمريه الخطيره 20 سنه زمان كان راجل من زمان قوي 10 سنين دلوقتي 20 سنه ما زال ما تحت المراهقه يعني حتى الص- منظمه الصحه العالميه معرفاها المراهقه لغايه سن 18 سنه دلوقتي فيها كلام بيقول لك لا ممكن تمتد ل 22 و23 و25 لانه ما فيش نضج نضج بدا يتاخر عندنا شويه ها فنقول لها يا ام عمر آه، اقعدي مع بابا وتعرضوا على آه، اخصائي نفسي او طبيب نفسي او اخصائي اجتماعي ي- يعرفكم الطرق العلميه انك انت تتعاملي معاهم آه، آه، ازاي تمام آه، بالنسبه لاخونا زين العابدين ومشكله اخوه طبعا اللي هو يعني دي مشكلة بيبقى في أخوه طبعا دي مرحلة مشكلة دراسية، واضحة آه.
آه، مشكلة واضحة مشكلة فصامية عنده فصام وهذا مرض عقلي مزمن آه، طبعا ده استحالة يقتنع ياخد علاج في البيت ما ينفعش ده لازم رقم واحد حجزه في مستشفى يتحجز آه، في مستشفى.
لازم طبعا يتحجز في مستشفى لغاية ما يؤهل تماما آه، لدرجة أنه ممكن يتقبل العلاج الخفيف في البيت فلازم طبعا يتحجز في المستشفى تمام معايا اتصال اخر ام محمد من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا ام عليكم محمد السلام اتفضل ورحمة الله.
اهلا بحضرتك لو سمحت انا عايزه اطلب الدكتور اتفضلي اتفضلي يا أم بس يا محمد.
ريت نعلي الصوت يا ام محمد ماشي انا عايزه اطلب الدكتور حضرتك اتفضلي يا أم محمد انا عندي بنت عندها تسع سنين أيوه نعم.
ومن يوم ما خدت الاجازه فهي جدتها خدتها يعني قالت لي تيجي تخدمني وكده امم هي البنت كانت رافضه انها تروح اه فانا قعدت اقول لها طب هتروحي وتيجي يوم هنا ويوم هنا وكده فجدتها خدتها وم- يعني قعدت عندها يعني 15 يوم ما جابتهاليش خالص امم ف... فطبعا انا حسيت ان الموضوع ده بقى مأثر عليها والبنت بقت ايه يعني متضايقه ومخنوقه و... وبتعيط فانا مش عارفه يعني اعمل معاها إيه.
لا أم محمد ده مأثر عليك أنت واضح يعني أنت وافقتي ليه إن هي تروح
ما هو باباها يعني هو باباها لا ما هو خطبها.
باباها الاب لازم في نقاش يعني ايه تسع سنين تروح تخدم ما هو انا انا حضرتك كلمته وقلت اسيب البيت وقلت اسيب كده فهو آه آه يعني.
هو مصمم هي الست مسيطره عليها وعلينا يعني وعلى والدها بصوره فظيعه خدت بال حضرتك فانا يعني انا يعني اخر حاجه يئست انا بعد ما قلت هسيب البيت وكده كده رجعت قلت لا انا هقعد واستقر وخلاص وبقيت بقيت تجيب لي البنت كل يوم خميس بالليل امم تقعد خميس وجمعه فانا مش عارفه هي البنت دلوقتي تقول لي خلاص يا ماما الاجازه تعدي إيه ماما خلاص نستحمل وخلاص يعني يعني البنت حضرتك اصبحت ضحيه خلافات موجوده طب أو- انا رحت حضرتك وحاولت اصفي الخلافات دي قلت انا اقوم واخدم واعمل اللي انت عايزاه وانا تحت امرك واعمل لك بالظبط.
اللي انت عايزاه بس هي الست عناديه يعني بتعاند بصوره فظيعه امم فانا طيب.
انا يعني انا مش عارفه انا خايفه البنت تتاثر نفسيا فيما بعد بالمواضيع ديت و- ومش عارفه اتعامل مع الست دي ازاي عناديه بصوره حضرتك انا عملت معاها المستحيل يعني حاجات كتير جدا حاولت اتقرب لها بكل الطرق وهي بتقسم ان هي بتحبني بس المعامله طبعا غير كده ما بتوضحش الحب ده خالص حمات البهنه نعمل لها ايه بقى حما يعني نعم.
حما ده الحموات حما- لا طيبين حما يعني.
وحما يعني يعني حضرتك طيب يعني انا شايف فعلا انا انا انا مقدر مشاعرك وبحترمها جدا جدا طبعا ان واحد ياخده بنتها منها اللي هي تسع سنين اولا ال... بالنسبه للبنت ده ماساه والسن صغير يعني جدا مأساة طبعاً.
فعلا مأساة, مأساة يعني إجرام يعني طيب يا فيها أم معاقبة.
محمد إن شاء الله الدكتور هيجاوبك على هذه النقطة شكرا شكرا يا أم محمد آه، مش آه، عايزين نعمم فكرة لا إن مش عايزين نعمم الحموات، آه، الحموات طبعا وحشين، عايزين ربنا نروح لا لا ربنا عايزين يعني نروح كلامنا في خفيف أمان.
عليهم يعني
طيب اتفضل يا دكتور ربنا يخليهم لنا يعني يعني.
ال ال ال دي دي فيها جزء جريمه مش عايز نقاش بناء على كلام الست عشان ما نظلمش حد انا سمعنا طرف واحد لم نسمع الطرفين طبعا آه، بنت تسع سنين يعني ايه تتاخد من امها وتروح تخدم ايا كان سين من الناس يعني لان هي ما عندهاش الوعي ان دي جدتها يعني ما عندهاش الوعي دي جدتها صحيح.
آه، ولا حد هيقدر يوصله لها في سن تسع سنين فبقول للاب لا حاسب يعني آه، آه، انت بتعمل حاجه آه، هو مفكرها يمكن خير بس يمكن بتأذي يكون حاجة.
ايوه متصور ان ده من البر بالام يعني ان هو بقى على عيننا يخلي وعلى بنته موجوده هناك لرعايه امه لكن هل أيوة، بس تسع الحمل سنين.
ده هيناسب هذه البنت؟
بالظبط تسع سنين ما ينفعش واضح من كلام بقى الام ان الموضوع مختلف عن كده خالص الموضوع خلافات شخصيه اكتر اه خلافات شخصيه فبيجي على والضحية دماغ بقى البنت.
بيبقوا الاولاد البنت.
البنت, البنت.
اه تعالى بقى لو رجعنا البنت دي لما تيجي تتجوز اه تفتكر هتحب حماتها تفتكر هتحب ان هي تخدم اخر تفتكر ان هي تحب جوزها لا يمكن لو بهذه الطريقه اذا يعني- التكوين الاساسي في آه.
التربيه بيبقى له اثار نفسيه مرتبطه بالبنت هايلة.
حتى في ال... يعني انا شايف ان السؤال ده مرتبط بموضوع الحلقه اكتر من غيره آه، طبعا ده ده هو اساس موضوع الحلقه أسرة مفككة مع احترامي ليها طبعا بناء على كلام ال- ال- الزوجة فقط لا غير آه، ال- ال- ال- الضحية في الوسط البنت واخدها الأب عشان تخدم آه، والدته على عيننا وعلى راسنا البنت تسع سنين هيطلع يعني محطمة نفسيا ومكسرة معنويا لما تيجي تكون أسرة لا يمكن تعرف تكون أسرة سليمة لا يمكن تكون أسرة سليمة طيب آه، احنا هنتكلم عن ال- الحل اللي الأمة هتعمله ايه في هذه الظروف وكيف تتعامل يعني هنقول بذكاء مع ال- الجدة ومع الزوج عشان تخلص بنتها من هذه المشكلة لكن بعد هذا الاتصال معايا الأخ حسن من ليبيا السلام عليكم طيب اتصال قطع اتصال آخر الأخ فتحي من البحيرة السلام عليكم أهلا بيك عليكم يا أخ السلام فتحي ورحمة اتفضل الله.
والله والله لو سمحت يا عاوز الدكتور اللي اكلمه معاك اتفضل إن يا شاء الله يا أخ فتحي اتفضل
والله والله انا معايا ابني في سنه تانية حقوق نعم عظيم فملبي له كل طلباته اه فبصيت مره واحده لقيته وهو ما بيسمعش الكلام مم.
انت ليه طبعاً- بتلبي له كل طلباته يا أخ فتحي؟
يعني اي لان هو وحيد على ثلاث بنات أيوه بالظبط ايوه طب وافرض ما يعني لبتلوش بصيت طلباته يعني مش لقيت هيبقى إن هو- وحيد؟
ايوه يعني انت لو كنت ما لبتلوش طلباته كان هيغير من الامر شيء ولا انت لا ما خايف عليه؟
بيغيرش حاجه ما بيغيرش حاجه آه.
هو بيسمع الكلام ومطيع طيب عظيم خالص ايوه هو بيسمع الكلام ومطيع وكويس عظيم بس اللهم في ان هو بيجي اوقات كده تبص تلاقيه لما بنزنق عليه في المصروف والكلام من ده نبص تلاقيه جاي جاي منطوع على نفسه خالص اه ما بيكلمش حد طبعا بيلو دراعك آه، على اساس كده فيعني آه، طبعا.
مجرد بنشد عليه وبنرخي مره واحده نشد وبس بنشد جامد وبنرخي ايه بسيط برضه كده يعني ما بتشدش قوي يعني انت بت...
لا ما بنشد يعني بنشد يعني بحيث ان بنمنع عنه المصروف بالمره آه انما لو زعل ووصل لدرجه بتديله اللي هو عايزه برضه بالظبط في كده.
الآخر هو اللي بنرجع بيطلع نب- الفايز.
بنرجع نديله برضه والدته طبعا من شقه ثانيه تديله لو عاوز.
طبعا طبعا تديله أي.
طبعا ربنا انا يخليك إن شاء الله.
انا انا شدتي معاه هتأثر هتأثر تعمل له سبب في حالته النفسيه طيب هنتكلم في طيب.
النقطة دي يا أخ فتحي شكرا شكرا يا الله اخواتي يخليك معايا الأخت تفيدة من حلوان السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا بيك يا أختي اتفضلي اهلا بحضرتك حضرتك آه، ممكن اكلم آه، الشيخ معك ان شاء اتفضلي.
الله دكتور اتفضلي اتفضل آه، لو سمحت والله انا بنتي متزوجه ومع حماتها آه، طبعا كان في الاول كانت م- ما جم طلبوها كانوا المفروض ان هي تتجوز في شقه لوحدها بعد لما اتج- قبل ب- يعني في فتره الخطوبه آه، حماها توفى فمامته قالت يعني يا ريت البنت تقعد معانا وكده والولد قعد يقول امي تقعد بنت يعني أو- نقعد مع ماما وكده عشان ما ينفعش نسيبها لوحدها فالبنت آه، وافقت على اساس ان هي تقعد مع والدته وعلى اساس ان هي ايه انا هي انا زوجي رقم طب آه، متوفى يا أختي تفيدة حاولي توضحي المشكلة إيه دلوقتي بالظبط المشكلة ان بنتي في مشاكل صعبة مامته بتتبلى عليها بحاجات ما ينفعش تتقال و... والولد في حيرة ومرة يجي على البنت ومرة يقول لها كل يوم يا معلش حقك عليا ولما بيفيد بيه بيمسكها يضربها ويبهدلها وهي دلوقتي اخر ما صاد بيها البنت حملت قبل كده وسقطت والمره دي حامل وجايباها مضروبه ومبهدلها مم.
فانا مش عارفه مش لاقي حد اتكلم معاه ان هو ي- يقف له ان هو يكلمه يقول له يعني يتقي طيب.
الله فيها بس ان هي يعني حرام بنت ان هي في السن دوت وانا مش ع- مش عايزه طلاق عشان انا بقول حرام فهي طيب، البنت حاضر.
دلوقتي زعلانه وعندي انا جايباها مضروبه ومتبهدله فانا مش عارفه اعمل ايه طيب ان شاء الله يا اخت تفيدة الدكتور ان شاء إن الله شاء يقول الله لك لو في حلول آه، يعني حلول نفسيه هو يقدر يحلها لنا ان شاء الله شكرا يا اخت تفيدة آه، دكتور انا عايز ارجع تاني ل- لاختنا آه، يعني ام محمد ومشكله البنت نفسها البنت الصغيره اللي عمرها تسع سنوات اللي هي بتخدم جدتها آه، فطبعا انت ع- يعني عاي- قلت ان في مشاكل ممكن تترتب على هذه البنت بعد ال- آه، بعد آه، الزواج او فيما بعد لكن احنا عايزين نقول للام دلوقتي تعمل ايه او كيف تتعامل بذكاء مع هذه المشكله وتعامل الجده ازاي وتعامل زوجها ازاي هو هو انا دايما بنقول يعني انتوا يعني تحاولوا بقدر الامكان الجزء الشخصي اللي بينكم الخلافات ما بينك وما بين الاب بتحاولوا بقدر الامكان يا اما تحلوه يا اما تتحملوا جزء منه في سبيل الاولاد ان هذه هي امانه الاسره ها والا انت لا تصلحي ام وهو لا يصلح اب اذا ما عملوش كده نيجي للنقطه اللي هتقفز الثانيه انه الاب في صراع دلوقتي ما بين والدته وما بين بنته وزوجته والدته قد تكون لوحدها قد تكون ظروفها صحية قد تكون معرفش ايه قد تكون ايه ولكن في بدائل اخرى يعني ليه ما ندورش على بدائل اخرى بحيث تبر بيها الام وبحيث تحافظ على بنتك ما تكسرهاش وبحيث ما تخسرش آه، آه، زوجتك وتحاول تجتهد وربنا يساعدك ها هو بيحاول يشوف اسهل الحلول اسهل الحلول بس بانانيه هروح ارمي لها البنت عندها قد تكون الام آه، كلامها مختلف عن كلام الاب انا بتكلم بناء على كلام الام صحيح.
هروح ارمي لها البنت تسع سنين تخدمها ممكن البنت تكون الصغيره بتدعي على حماتها حاجات كتير جدا ما حصلتش البنت وارد.
الصغيره د- يعني, وارد في يعني هذه السن ممكن تكذب و...
عشان تهرب طبعا تكذب طبعا اه عشان تهرب لا انا عشان خدت تروح اجازه تلعب من مع المدرسة الاولاد اللي وعايز اروح العب سنها- تروح تودوني آه.
عند الست الكبيره امال تقول لي روحي هاتي لي ميه هاتي لي ما اعرفش ايه وهاتي لي البرشامه ما اعرفش الفلانيه دي بنت صغيره مش هتتحمل فحاجه من الاثنين يعني عشان اهرب اكذب اسمه كذب الهروب اللذيذ ده بتاع الاطفال الصغيرين واقول انه دي بتقول لك وبتشتم فيكي وما اعرفش وبتزود المشكله الاسريه آه.
تاني والاب يعند والام تعند من ناحيه فانا شايف ان المشكله مش في البنت ولا في مامته المشكله ان هم يقعدوا الاب والام مع بعض ويصفوا خلافاتهم ما تنفعش الخلافات ينفصلوا ايه المشكله لا احنا مش عايزين انفصال يا اخي احنا عايزين انفصل عايزين افرض نفض دلوقتي الامور الخلافات.
الامور كلها قفلت آه.
يعني صحيح.
زي ما الست دلوقتي كنت عاوز اصح لها بتقول لك لا الطلاق حرام محدش قال حرام لا انما احيانا بيبقى حل المشاكل كتير جدا يعني واحد الاخت الثانيه اللي بيضربها زوجها صحيح.
يعني ايه راجل يضرب ست بدون سبب ويعين البي... الس- الست باين عليها مستكينه الحقوني يا جماعه رحت له مره واثنين وثلاثه وبيضربها وبيبهدلها برضه بناء على كلامها لانه ما سمعناش الطرف الاخر صحيح.
فليه ما تطلقش ايه المشكله ان هي تطلق يمكن ربنا يكرمها هو هي بواحد كويس وهو ربنا يكرمه بواحده كويسه يمكن الضرب الايام دي بصوره مختلفه خالص عن إيه ده؟
ال- يعني هو صحيح، دلوقتي يعني الستات اللي التأديب بيضربوا الرجاله بالسواك مش لا بال- لا لا مفيش سواك آه.
لا ودلوقتي انت لو شفت العنف الستات احيانا بيضربوا الرجاله ليه؟ لانه بدا بقى حكايه العمل وال- والمرتبات وال- والوظيفه وقد تكون آه، معرفش وزي ما إيه انت و- بتشتغل انا بشتغل بالظبط كده فمسألة يعني فعلا خطيرة يعني محتاجة جلسات وكلام يا جماعة و- وحلول هادية
طيب آه، بالنسبة لل- للحاج فتحي وابنه اللي هو طبعا آه، يعني بيشد عليه الحاج بيرخي فتحي مرة مرة واحدة وده يعني، صورة آه.
نمطية من ال- ال- التربية الدلال اللي بتبوظ الطفل ولا هو بقى عين دلال لسان بنات حاله بقى.
دلوقتي بيقول ايه لو انت خدت بين السطور والنبي الحقوني احسن انا عايز اشد عليه ومش قادر فبيقول لو شديت عليه هل هيأثر عليه نفسيا شفت يعني انت ولد على ثلاث بنات واضح ان كل طلباته مجابه سالته جاب وهو عارف نقطه ضعفهم وعارف ان انا بخطئ وفي كل آه، آه، مشكله هو اللي بيحصل على النتيجه النهائيه بالكامل ها بالاضافه للمكافاه من الام كمان ها عشان ترضيه وعشان ما يزعلش خد المكافاه من الام فاقول للاب تعالى على قلبك شويه ها الولد مش هيحصل له حاجه لما تطلع راجل وتطلعه كويس احسن ما تطلع واحد مش عايزه خالص ها طيب، لما يجي يطلب حاجه سيبه زي الطفل الصغير صحيح يفضل يعيط وبعد كده ييأس وبعد كده يكتئب وبعد كده يروح يتمسح فيك
آه، المشكلة الأخيرة مشكلة أختنا تفيدة من حلوان الموضوع بنتها اللي متزوجة مع حماتها أيضا آه، يعني في مشاكل صعبة بتحصل مع حماتها وعايزة تعرف يعني إزاي تتعامل مع زوجها علشان تجنب بنتها المشاكل هي بتقول مش عايزة طلاق زي ما حضرتك يعني قلت.
يعني انا انا من صراحه من نبره صوتها انا متعاطف معاها لانه احيانا نبره الصوت بتوحي انه في شيء من الصدق في كلامها فاحنا بنشوف صراحه احيانا رجاله ازواج سيئين جدا جدا يعني ايه يضرب مراته يعني ايه يهينها خصوصا لما تبقى ضعيفه ملهاش حد ما ينفعش هذا الكلام والمقابل بنشوف سيدات سيئين جدا رغم عايشة في عيشة لحد ما معقولة ومقبولة ومع ذلك مش راضية يعني حاجة تركيبة غريبة جدا جدا ايه اللي حصل ايه اللي اتغير لازم نقعد يا جماعة ونتكلم يعني ما ينفع هذا الكلام خالص صح.
فانا اقول للام دي يعني انت في الاول يعني انصحيه مره واثنين وثلاثه وبعد كده حضري ناس اما يعني- ينفعش يا ست خدي بنتك القرآن الكريم وعاشرونا بالمعروف يعني.
يعني ما هو المشكله الضغط وكلام النبي الاجتماعي.
صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالظبط.
بالنساء خيرا آه، والمشكله الضغط الاجتماعي حضرتك يا دكتور انور يعني الام غلبانه المجتمع ضاغط عليها جدا بنتك مطلقه دي مصيبه تانية صحيح.
يعني لازم نعالجها المجتمع ينظر للمطلقه دلوقتي نظره يعني sorry في التعبير sorry اسوا من ال ال ال ال ال ال- ال الست اللي مش كويسه ليه يا جماعه ما قد تكون دي مظلومه يعني آه، طلقت عشان اسباب كتير جدا جدا كله بينظر إلى أسباب معينة بعينها بالظبط فعشان بالظبط.
كده ب...
ولا ما اعرفش اذا كان عندها اخت حد يرضى يتجوزها ولا كان عندها ما اعرفش صحيح.
مين ولا- حرام يعني هذا ظلم قد تكون بنت كويسه جدا جدا يعني ممكن الواحد يربط الموضوع اجتماعيا بان ابوها وامها مثلا لهم يعني عقليه قد تتنافى معايا انا فعشان كده ما, ما ما بقبلش على الزواج من اختها مثلا اللي هي هو لم في تتزوج الآخر اه يحكمنا للأسف الشديد برضه جزء التقاليد الاجتماعية والقيم صحيح.
للأسف الشديد يعني يعني واحدة مطلقة وبنت ناس وكويسين وما حصلتلهاش ظروف آه، مناسبة إن هي تكمل في الجواز إيه دي إيه الإيه ما- ماذا يعيبها في ك- في ذلك إطلاقا خالص صحيح دكتور عبد الهادي ازاي نتعامل بذكاء مع هذه المشاكل والخلافات الزوجيه كلنا عندنا خلافات في البيت آه، بالظبط فأنا هو في عايز البداية يعني كيف نتعامل مع هذه الظروف من ناحيه الاب الزوج هو, هو ومن دايما ناحية الزوج.
بقول ايه حضرتك يا دكتور انور احنا لو خلاص آه، آه، دايما احنا متفائلين لا بس لو ما فيش امل في اللي عدى لا يجدي البكاء على اللبن المسكوب نحاول دلوقتي نطلع اسر صحيحه نفسيا ها ونربي اولادنا بطريقه لحد ما ها اقرب الى السواء عشان نقدر نكون اسر سليمه ومجتمع سليم ده الاساسي يعني انت بتقول نلحق بالابناء نلعب بالابناء يعني انا مش عايز اقول احنا ما فيناش فايده خلاص آه.
خلاص على كده بس انا مش عايز ابقى متشائم انما بقول يا جماعه لو احنا موجودين بقى ونتحط في الموقف لابد انك انت تقبل الحوار واسمعك صح احنا مصيبتنا في ما فيش حوار ازعل من الدكتور انور اخد جنب منه وافضل اكبر الموضوع واطلعه جوايا حاجه كبيره وبالتالي ما اقفل على نفسي ان انا اتحاور معاه مفيش حوار الحوار مفقود ولو حاورتك احاورك بناء على اساس طب أنا ما انا عنديش- صح وانت خطا ما عنديش استعداد للحوار ما عنديش استعداد للحوار والزوجة يعني عايزة تتحاور وأنا ما يعني ما فيش أي استعداد يعني مثلا في ضغوط عمل أو ضغوط شغل أو أو أو ما- ما فيش- يعني كيف تتعامل هذه ما فيش الزوجة أي بحرفة ضغوط.
وبفن ما انا بقول مع لحضرتك الزوج دكتور أنور، ما فيش ضغوط يا دكتور انور تعفيك من مسؤوليتك الاسريه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نعم.
اسرتك اهم من الشغل وهنا عارفين احنا رجاله وعارفين انت بتروح الشغل احيانا بتضيع 3 4 ساعات هباء منثورا وما بتعملش حاجه في الشغل وتيجي عند البيت تقول انا مش فاضي انا هروح ما اعرفش ايه آه لا اقعد مع اولادك طيب.
انت عارف تقعد معاهم فقط لا غير انت بتقومهم بتقعد معاهم بتقومهم طب.
فبنقول اذا ما كانش عندك مقدره على الحوار بتتجوز ليه صحيح دكتور عبد الهادي عايزين نقول كلمة بقى للحموات اللي بيسببوا لنا مشاكل في كل حتة في ال- يعني ثلاث أرباع الأسئلة الحموات فتقول إيه بقى؟
لا هو الحموات مش مشكلة ولكن آه. النظرة ليها ان احنا بننظر لها آه. نظرة خاطئة لانه الحمى دي ام ها والزوجة هتبقى بعد كده حمى صحيح.
يعني ما احناش بنتكلم على مخلوق جاي من الفضاء صحيح.
احنا بنتكلم على ام في صراع آه. ما بين الام والزوجة على هذا ال- المسمى بالرجل اللي موجود اللي هو الولد ها لا والعكس.
الزوجة لا الزوجة فاهمة مشاعر الأم ناحية ابنها ولا الأم بتقدر مشاعر ال- الراجل ناحية زوجته فهو بيحب والدته بطريقة معينة المفروض وبيحب زوجته بطريقة معينة إيه المانع إن أنا أحب زوجته وأحب أمي مفيش مانع صحيح.
خالص فلازم أن الزوجة تفهم كده ها ولازم أن الحما لحد ما تفهم كده يعني يعني مش عيب إن أنا أواجه الأم صحيح هذا ليس آه، نقصانا من حقها إطلاقا وأقول لها لا أنت أمي ولكن الأسلوب يبقى بأدب بالظبط وب- لا آه.
تماما أسلوب يعني ولا حوار تقول لها أيضاً.
ما اقف يعني ما- انت صحيح.
امي على عيني وعلى راسي ودي زوجتي انت صحيح.
اسره الماضي والمستقبل والحاضر وهي اسره المستقبل دكتور و- عبد الهادي آه، الموضوع طبعا آه، يعني وقت الحلقه بيتفلت من ايدينا لكن آه، طبعا موضوع آه، جميل ومثير ويحتاج الى الحديث اكثر حتى تصل الرساله واضحه الى كل ال- الازواج موضوع والزوجات إن شاء اجتماعي الله.
طبعا لا شك صحيح.
محتاج نقاش آه، صحيح.
ثم نقاش ثم نقاش يعني ان شاء الله آه، مشاهدينا الكرام لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بالشكر للاستاذ دكتور عبد الهادي عيسى آه، استاذ طب النفسي بكليه الطب جامعه الازهر شكرا يا دكتور وجزاكم شكرا يا الله خير.
دكتور انور ودايما بتثرينا كده بموضوعاتك ربنا الحلوه يبارك يعني.
فيك يا شكراً.
رب شكراً.
وانت قلت لي ان ان شاء الله ناوي تعدد يعني انا برضو بقول دي عشان بس عشان الزوجه ما ربنا تسمعش يبارك أشكركم مشاهدينا الكرام وألقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمس